اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اتكلمنا في الاسابيع الماضيه عن ان ربنا بيعمل مع الانسان وبيقول له ها انا معك احفظك حيثما تذهب وربنا هو اللي بيبدا بالعمل حتى لو الانسان ما اشتغلش غير انه على الرغم من وعود الله والرغم من عمل الله والرغم من محبه ربنا في حاجه كثيرا ما تحارب الانسان وهي الشك الشك يشك في محبة ربنا ويشك في معونة ربنا وفي حفظ ربنا ويشك في وعود الله ويشك حتى في قدرة ربنا هذا الشك له جذور كبيرة من بدء البشرية من أيام آدم من أيام آدم لما جاله الشيطان وقال له أحقا قال لكم الله إنكم لا تأكلوا من الشجرة وأشعروا كما لو ان ربنا ما بيحبوش ولا يريد له الخير واذا كانت الشجره توصل الى المعرفه وربنا منع عنه المعرفه يبقى ربنا ما بيحبوش هذا الشك ايضا نجده واضحا في قصة جدعون جدعون أحد القضاة بيقول إن ظهر له ملاك الرب ظهر ملاك الرب الجدعون وقال له الرب معك يا جبار البأس بيقول له الرب معك يا جبار البأس فقال له جدعون اسالك يا سيدي اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه واين كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا الى اخره قال له اذا كان الرب معانا فلماذا اصابتنا كل هذه البلايا وفين كل عجائب ربنا يبدا يشك الانسان في حفظ الله وفي معونته وفي رعايته لما يجد المتاعب المحيطه به كتير من الناس شكوا في ربنا ولما شكوا في ربنا الشك بتاعهم وقعهم في خطايا كثيره اضرب لكم مثل رفقة ام يعقوب ربنا وعدها وعد وهي حبلة قبل ما تولد قال لها في بطنك امتان ومنك يفترق شعبان كبير يستعبد لصغير يعني معناها ابنك الصغير اللي هو يعقوب هيبقى هو السيد ويستعبد له اخوه الكبير الا ان لما المدة طالت لما المدة طالت ويعقوب ما خدش البركة وخلاص اسحاق نده لعيسو وقال له اصنع لي صيد فاكله وتباركك نفسي بدأت رفقة تشك تشك في وعود الله وفي تنفيذ وعود الله وتشعر بان لابد ان تتدخل هي نفسها في الموضوع لكي تحل الموضوع بطرقها الخاصه ليه لان ربنا باين عليه يعني مش ناوي يشتغل ما هي جات اللحظه الاخيره يبقى نستنى الامتى لغايه لما يجي عيسو ويباركوا اسحاق يبقى راح فبدا الشك يدخل الى قلبها ولما دخل الشك الى قلبها نظرا لطول المده ابتدات تلجا الى الطرق البشريه والى الحيل والى الكذب والى الخداع ويعقوب قال لها بدل ما اخد بركه اخد لعنه قالت له لعنتك عليا يعني بدات تخاطر حتى بابديتها نتيجه للشك الشك في وعود الله الشك نتيجه طول المده في واحد اتحارب بالشك من بعيد بطريقه خفيفه مش صريحه يوسف الصديق اعتمد على ربنا ومشي صح خالص على الاخر وكانت النتيجه انه اترمى في البير واتباع وبقى عبد في بيت فوتيفار وبعدين دبرت له تهمة واترمى في السجن وطالت به المدة طالت المدة في العبودية وطالت المدة في السجن ومش باين ان ربنا ناوي يعمل حاجة وبعدين يوسف الصديق لما فسر الحلم للاتنين المسجونين وقال لواحد فيهم هترجع الى فرعون زي ما كنت وتخدمه قال له واذا ذهبت الى هناك فاذكرني قدام فرعون انت طول عمرك يا يوسف ربنا هو اللي بيذكرك ومعونتك من عند الرب معلش اذكرني انت قدام فرعون فكان رد الكتاب على هذا الطلب يقول فنسيه خادم فرعون ده رئيس السقاة نسيه وفضل نسيه سنتين رد على كلمة اذكرني لأن ابتدى يشك الإنسان اللي بيمشي ورا ربنا لازم تكون محبته بربنا وثقته بربنا طول الطريق لا يشك أبداً إذا شك يضيع والشك حرب من حروب الشيطان يجلب بيها التعب للنفس البشرية بطرس مشي مع المسيح فوق المية والمسيح ماسكه في ايده وماشي فوق المية اخر انبساط وبعدين بدأ يشك بص لقى المية خاف بدأ يشك أول ما شك وقع في المية والمسيح قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ده أنا ماشي معاك وماشيين سوا فوق المية وإيدي في إيدك لماذا شككت دي تورينا إن في بعض الناس بيكون المسيح ماسكهم في إيده ماسكهم في إيده إيده في إيده وماشي بيهم فوق المية وبرضه يشك يشك وإيده في إيد المسيح زي ما امرأة لوط هلكت وإيديها في إيد الملاك يا قليل الإيمان لماذا شككت الإنسان القوي ايمانه بالله لا يعتمد على الوسائط الخارجيه اطلاقا يعتمد على ثقه كبيره داخل القلب ثقه تملا قلبه كله ان الله هو الراعي وهو الحافظ وهو المعين حتى ان كان لا يرى المعونه ربنا موجود حتى لو كنت انت مش شايفه وربنا بيشتغل من اجلك حتى لو انت ما خدتش بالك وربنا ماسكك في ايده حتى لو لقيت المية من تحتيك لكن ناس كتير بتشك ودايما الشيطان يحارب بالشك ليس البعيدين وانما اولاد الله في عمق حياتهم الروحيه ناخد مثال ابراهيم اب الاباء ابراهيم اب الاباء ده رجل ايمان كبير وبنضربه مثل للايمان لكن هو وصل لهذا الايمان هيبقى زي نجوم السماء وزي رمل البحر وسارة هتولد لك ابنه وهيبقى تمام وطالت المدة ولما طالت المدة بدأ إبراهيم يشك يشك في وعود الله فقال لربنا فليعش إسماعيل قدامك فربنا وبخه قال له أنا قلت لك بسارة يدعى لك مثل ما تشكش يا قليل الإيمان لماذا شككت شكيت يا رب عشان المدة طالت لا يا حبيبي مهما طالت المدة لا تشك انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب انتظر الرب لامتى من محرس الصبح حتى الليل من محرس الصبح حتى الليل طول الوقت يا مناس كانت ليهم مشاكل استمرت سنوات طويلة وربنا حلها في الآخر بعد سنوات طويلة المهم انك انت لا تشك مهما طالت المدة لما ابراهيم شك بدأ يلجأ الى طرق بشرية في الاول جاب هاجر وخلف منها اسماعيل طرق بشرية وبعدين برضه اتجوز قطورة وجاب منها عيال طرق بشرية لأن برضه على الرغم من إسحاق لا لقى نجوم سماء ولا لقى رمل بحر فين وفين حتة عيل لما يطلع العيل ويجيب عيال كلامك طويل يا رب على الآخر لا تشك يا قليل الايمان لماذا شككت لازم ايمانك يكون بربنا غير معتمد على الحواس غير معتمد على الحواس على النظر والرؤية والحاجات تحصل قصادك انما اعتمد على مواعيد الله وعلى كلمته الصادقه وعلى صفات الله محبة الله وحنان الله ورعاية الله لا تشك أبدا زي ما إبراهيم شك برضو امرأته سارة شكت لأن نفتكر كل الشكوك جاية من الرجال امرأة سارة شكت لما جه ربنا وقال لها في السنة الجاية هيكون ليك ابن قالت له أبعد فدائي يكون لي تنعم وأنا سيدي قد شاف وفكرك بعد فنائك ربنا مش قادر يعطيكي ربنا يقدر يعطي حتى بعد هذا الفناء ربنا مستعد يأتي ولو في الهزيع الأخير من الليل ربنا لا يعتمد على النواحي البشرية هو مستعد يعمل أي عمل مسألة الوقت بالنسبة له مسألة الصحة كل دي ملهاش قيمة ربنا بيشتغل الشعب في البرية جه وقت من الأوقات بدأ يشك في ربنا وفي عناية ربنا وفي حفظ ربنا وقال لموسى قال له انت جبتنا هنا عشان تهلكنا في البرية انت جبتنا عشان تهلكنا في البرية وبدأ نتيجة شكه يتذمر على الله ويتذمر على موسى يتذمر على الله ويتذمر على موسى لدرجة فكروا انهم يعزلوا موسى ويعو- ويعينوا لهم رئيس ثاني مسألة الشك ممكن ان تقود الانسان الى شرور عديدة جدا ممكن تقود الانسان الى شرور عديدة جدا الشك قاد ادم الى العصيان ومخالفة الله والشك قاد ابراهيم الى الطرق البشرية والشك قاد رفقة الى الكذب والخداع والشك قاد يوسف الى الاعتماد على الزراعة البشري والشك قاد الشعب في البرية الى التذمر والى الوثنية الشك ممكن يحول الانسان الى جحيم من نار في داخله بلاش انسان فيكو يستسلم لافكار الشك على رأي واحد قال من السهل ان تدخل فكرة الشك الى انسان ومن الصعب ان تخرج من ذهنه يعني ممكن جدا من السهولة يخش الشك ومن الصعوبة يخرج والإنسان اللي يدخل الشك إلى قلبه يعيش تعبان الإنسان اللي عنده إيمان وثقة دايما ينفذ هو مبسوط زي بطرس الصديق ما نام في السجن وكان مبسوط تاني يوم هيرودس هي- هياخد راسه وهو نايم مبسوط نعسان لدرجة لما الملاك صحاه قعد ينكزه في جنبه عشان يصحيه واحد محكوم عليه بالإعدام وهيموت تاني يوم وينام الإيمان ممكن يدي راحة للقلب والثقة تجعل الإنسان يمشي في الظلام وهو مطمئن وتجعله إن مشي في وادي ظل الموت لا يخاف شرا لكن الشك بيتعب الإنسان يجيب له الخوف التلاميذ الشك ممكن يكون سببه الخوف ونتيجته الخوف بسبب الخوف شك التلاميذ في المسيح قال لهم كلكم تشكون في في هذه الليله ونتيجة للشك خافوا ودخلوا في الأوضة في العلية وأغلقوا على أنفسهم الشك عذاب عذاب يعيش فيه الإنسان ولا يستطيع أن يخرج منه المجدلية بعد ما شافت المسيح شكت نتيجة الوسط اللي هي عايشة فيه الوسط جاب لها شكوك والبنت الصغيرة صدقت صدقت كلام الناس بعد ما شافت المسيح صدقت كلام الناس وابتدت تشك وقالت اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه يا بنتي ده انت مسكتي رجليه وقبلت قدميه وكلمك وقال لك اذهبي الى اخوتي وقولوا لهم يمضوا الى الجليل هناك يرونني على الرغم من كل ده الشك دخل الشك لما يخش يعمل انسان عمى يعني بالنسبة لمريم المجدلية الشك عماها والشك أسقطها ذاكرتها والشك نساها الحقائق نسيت انها شافت المسيح نسيت انه كلمها نسيت انها شافت القبر الفارغ نسيت انها مسكت قدم المسيح وسجدت له نسيت بلغها الرسالة نسيت الحاجات دي كلها لأن الشك ممكن ينسي الإنسان كل الحاجات الطيبة ولا يضع أمامه إلا فكرة الشك فقط شيطان الشك ليه ولا عشر ايدين ايدين اتنين يتحطوا فوق العينين يسدوهم وايدين فوق الودان ي- يغطوهم وايدين كله يلبش الانسان تلبيشه وتلاقي الانسان اللي عايش في الشك يفقد كلامه القلبي يفقد سعادته يفقد فكره السليم كل حاجة يمررها في الشك يمررها في الشك يمررها في الشك كل شيء بريء يدخل فيه الشك وكل شيء كويس يدخل فيه الشك وانعاش الإنسان في الشك ضاع وانتهى إن ما جالوش خير يشك في مراحم الله ربنا ما جابليش الخير وإن جاله الخير يقول لك فكرة الخير ده هيدوم مش معقول هيدوم أنا أشك في دوامه حاجة مش معقولة الإنسان الذي يشك ينسى مواعيد الله وينسى طبيعة الله المملوءة حنانا وينسى حياته مع الله الكتاب المقدس كما قدم لنا أشخاص بيشكوا قدم لنا أيضا أشخاص لا يعرف الشك طريقه إليهم أشخاص مملوئين بالإيمان لا يمكن الشك يخش ليهم أبدا خدوا مثل د- آه، موسى النبي وهو بيضرب البحر بعصاته ويخش جواه ده كان عنده شك ده مستحيل عنده عنده شك مستحيل ما عندوش شك ابدا والا ما كانش ضرب البحر ودخل فيه منين موسى جاله هذا الايمان الذي لا يعرف الشك من الخبرات الروحية السابقة لا ننسى قبل ضرب البحر بالعصا كانت فيه الضربات العشر اللي في أرض مصر وفي كل ضربة رأى إيد الله القوية ولقى عمل الله وأخذ خبرات روحية جعلته لا يشك أبداً ده ربنا مرنه في الاول قال له ارمي العصايه بتاعتك شوف هتطلع ايه تبقى حيه مد ايدك ابتدى يمرنه في حاجات صغيره الانسان اللي عنده خبرات روحيه لا يشك ابدا اللي عاش مع ربنا وداء ربنا وجرب ربنا وعاشر ربنا وربنا بالنسبه له إله حي اختبره ده مش ممكن يشك لأنه جرب ربنا وداقه الإنسان الجديد في الحياة مع ربنا ممكن يشك لسه مش عارف توما أهو توما شك وقال إن ما كنتش أحط إيدي وصوابعي وأشوف الجروح عايز دليل مادي لسه جديد في الشغلانة لكن لم يعش هكذا على طول بعد ما حط صوابعه وشاف وآمن الإيمان دخل في قلبه على طول ما بقاش يشك فيما بعد الإنسان اللي يشك في الله ممكن يشك في الناس في انسان الشكوك لها اسباب عنده زي ما قلنا انسان بسبب الخوف بيشك انسان بسبب طول المدة بيشك انسان بسبب البيئة الخارجية المحيطة بيه بيشك زي مريم المجدلية ما هي بسبب البيئة سارة بسبب طول المدة وبطرس بسبب الخوف في انسان بيشك بسبب طبيعته تلاقي في انسان طبيعته شكاكة هو شكاك يعني مش راسي مش راسي ابدا لا يؤمن بشيء كل حاجة يشك فيه فيه الطبيعة اللي فيها القلق والطبيعة اللي فيها الاضطراب والطبيعة اللي فيها الخوف كل دول يجيبوا شكوك للإنسان القلق والخوف والاضطراب والودن المفتحة لكل حد تجيب شكوك يعني جايز واحد يكون واثق من زميله ثقة تامة ويقعد مع إنسان يقول له كلمتين يخرج شاكك فيه ليه؟ لأنه بيصدق كل واحد ودانه بتصدق كل حاجة الإنسان اللي بيشك ده إنسان متزعزع متزعزع غير ثابت في شخص زي الصخرة كده مهما حدث لا يشك مهما حدث ثابت قوي ايمانه جبار يشك ازاي صدقوني حتى لو كان مبتدئا في الحياة الروحية برضه ما بيشكش في ناس من اول حياتهم بدأوا جبابرة من اول حياتهم وفي ناس بيعتمدوا على الخبرات السابقة شوفوا داوود مثلا هو واقف قصاد جوليات داوود وهو واقف قصاد جوليات الشعب كله خايف الشعب كله خايف والراجل واقف يعير الشعب كله حتى الملك كان خايف الملك شاور رؤساء الجيش كانوا خايفين ودخل داوود وقال لهم من هذا الاغلب حتى يعير شعب الله ده انا امسكه واقتله واخلي جثته طعام لطيور السماء ايه داوود الجرأة دي جرأة راح للملك قال له سيبني سيبني على الراجل ده اسيبك ايه يا ابني ده انت بتاع محروس قد كده اسيبك ازاي قال له مالكش دخل انا اللي هريحكم من هذا الرجل بكل قوة بكل ايمان ايمان لا يعرف الشك اطلاقا وقف هذا الولد الصغير عيل صغير لطيف كده اشقر مع حلاوه في العينين زي ما بيقول الكتاب ووقف قصاد جوليات الجبار اللي جسمه مخوف الشعب كله وقال له تعالى اليوم يحبسك الرب في يدي يحبسك في ايده يحبس الراجل الجبار ده في تكبيه اللي اللي لو راحت ده ايده قد كده قال له اليوم يحبسك الرب في يدي فاجعل جسمك طعام لطيور السماء والوحوش الارض انت تأتيني بسيف ورمح وانا اتيك بقوة رب القوات رب الجنود ايه الحكاية رجل واثق من نفسه ودخل للحرب بقوة بثقة جايز داوود برضه اعتمد على خبرة سابقة لما كلمه شاول قال له ده انا مرة كنت موجود والغنمات وقام عليهم اسد ودب وانا مسكت الاسد وربنا اداني قوه وموتته موتت الاسد والدب جميعا وهذا الاغلب يكون كواحد منهما اعتمد على خبرته السابقه على عمل الله معاه زمان العجيب ان في ناس يا ما ربنا بيعمل معاهم عمايل وبرضه الشك فيهم والخوف فيهم واقف قصاد مشكله وتعبان بيرتعش تقول له بترتعش ليه يا حبيبي ربنا مش نجاك من كذا ومن كذا ومن كذا يقول لك اه بس خايف اه بس تعبان اه بس يمكن يجرى يمكن يحصل ليه وكل الماضي اللي معاك ده زي ما بقول لكم الشك ممكن ان يعمل عينين وممكن ان يطمس الذاكره وممكن ان ينسي الحقائق وممكن يخلي الانسان شخص اخر يا قليل الإيمان لماذا شككت الإنسان اللي عنده إيمان يمشي مع ربنا ولا يشك إطلاقا مهما كانت الأسباب مهما كانت الأفكار مهما كانت المخاوف زي شخص انت واثق من محبته مش ممكن ابدا تشك فيه الولد بيسلم نفسه لايد ابوه ولا ويطمئن ليه كل الاطمئنان ابوه يعبر به الشارع مليان موتوسيكلات مليان عربيات مليان تاكسات مليان ترميات مليان كرات كله الولد ولا يخاف ابدا ليه مطمئن ان ما دام ايده في ايد ابوه لا يمكن يحدث له شر اطلاقا لو واحد جاله وقال له احسن ابوك يزقك تحت موتوسيكل ولا يزقك تحت عربيه يبص له كده مستحيل بابا يعمل كده مش ممكن ابدا الفكره ما يقبلهاش هو واثق كده وجايز ابوه وهو بيعديه بيتفرج الواد على صوره في الحيطه بي. ولا همه هو مسلم ايده لايد ابوه ومبسوط ما دام ايده في ايد ابوه مبسوط مطمئن واثق لا يشك اطلاقا يعرف محبة ابيه محبة لا تقبل الشك احنا عايزين النفس المطمئنة التي لا تقبل الشك لا تشك مهما كانت الاسباب مهما كانت الحروب الخارجية مهما كانت الافكار ولو استسلمت النفس للشك تستسلم للخوف وللتعب وللافكار وللقلق وللاضطراب وممكن الشيطان يلعب بيها لعب نطلب من